وبعدين اتكلمنا عن الملكوت البتولية وطلعنا من مبدأ مهم جدا ان البتولية دي عطية من ربنا ما هياش اختيار من الانسان وان مش كل واحد اصيب بفشل او باحباط في العالم ويروح ان هو يعني يقول اعيش في البتولية او اعيش في الرهبنة او اعيش منعزل نتيجة فشل في علاقة عاطفية او نتيجة فشل اجتماعي او نتيجة فشل مادي اسمه بتول ولكن البتولية هي للذين اعطي لهم وبعدين اتكلمنا عن الملكوت والطفولة وشفنا ان الملكوت المسيح جه خصيصا من اجل ان ينشئه من اجل هؤلاء الاطفال وأنه لا يستطيع أحد أن يدخل إلى دولة الملكوت إلا أن يكتسب صفات الطفولة. النهاردة في موقف ما بين الملكوت والغنى ما بين الملكوت وما بين المادة ويمكن لو ترجعوا تقروا الموقف ده في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا تقدروا تاخدوا صورة حلوة متكاملة عن مفهوم الملكوت والغنى في واحد شاب وهذا الشاب كما يوصف في الثلاث اناجيل انه شاب وغني وفي انجيل لوقا يخبرنا انه كان رئيس رئيس مجمع يعني في ثلاث صفات نادر ما بيتجمعوا في انسان شاب شاب يعني فيه قوة فيه حيوية في رغبة في التمتع في رغبة للتلذذ في نفس الوقت غني عنده إمكانيات ذا أموال كثيرة وفي نفس الوقت رئيس ليه وضع اجتماعي أو ليه وظيفة محترمة جدا يقول ان هذا الشاب جه وجثى قدام يسوع وسجد قدامه زي ما انجيل معلمنا مرقس بيقول لنا سجد قدام المسيح وتقدم للمسيح وسأل السؤال أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لكي ما أرث الحياة الأبدية بغير أنه كان في ثلاث صفات الحلوين أنه شاب وغني وأنه رئيس لكن كان بيشتاق إلى الحياة الأبدية أو ليه اهتمام بالحياة الأبدية او بالعالم الاخر نادر ما تلاقي شاب غني وفي وظيفة محترمة رئاسية انه يهتم بالعالم الاخر او بالحياة الاخرى لان كل حاجة من الثلاث حاجات دول كفيلة بانها تشده الى الوقت الحاضر يتمتع بشبابه يتمتع بغناه يتمتع بالرئاسة او بالوظيفة بتاعته لكن سؤاله كان لطيف جدا لو خدتوا بالكم من الكلمة ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمله صالح اي صلاح وكأنه جاي عايز يستمد الصلاح من مين من المعلم الصالح كان عايز يستمد ذلك الصلاح من المعلم الصالح اللي عنده صلاح يقدر يديهوله لكن المسيح سأله سؤال ويمكن هذا السؤال بيتعبنا شوية قال له لماذا تدعوني صالحا وانت عارف ان مفيش حد صالح الا الله ايه وحده ويمكن الجماعة اللي خارج المسيحيين بياخدوا الآية دي كهجوم ضدنا أهو بيقول لك أدي المسيح بيقول عن نفسه إن هو إيه؟ مش صالح، مفيش حد صالح غير مين؟ غير الله، إذا هو مش الله. إذا كان بيقول إن مفيش حد صالح غير الله، فهو بينفي عن نفسه موضوع الإيه؟ الصلاح، يبقى هو مش ربنا، إزاي بتقول عن المسيح بقى إن هو ربنا؟ لكن هما لفهم ضيق أو لغباوة قلبية ما بصوش للآية كويس هو المسيح بيقول له لماذا تدعوني صالحا لأنه ليس صالح إلا واحد وهو الله ما قالوش لا تدعوني صالحا في فرق بين الاثنين مش فرق كبير جدا بين لماذا وبين لا لماذا تدعوني صالحا ما قالوش لا تدعوني صالحا ما نفاش فكرة الصلاح عن نفسه لان هم لو بيقروا كويس الانجيل كان يعرفوا ان المسيح قال عن نفسه انا هو الراعي الايه الصالح يعني نسب لنفسه الايه الصلاح وبالرغم انه يؤكد انه ليس صالح الا الله لكن ينسب لنفسه الايه الصلاح اذا هو مين هو الله انه بيقول على نفسه انا الراعي الايه الصالح لكن دي مشكله ال... صوت القلب اللي بتلقط آية وتحاول تحارب بيها لكن مش ده موضوعنا موضوعنا نشوف ليه السيد المسيح سأله هذا السؤال لماذا تدعوني صالحا وليس أحد صالح إلا الله هو ده الشاب ده جاي يسجد للمسيح أول حاجة السجود بتاعك ده سجود إيه؟ سجود احترام زي ما بتثبت لبقية المعلمين الربيين معلمي الناموس ولا هو سجود عبادة لازم تحدد انت جاي لي وبتقسى على ركبتك بتسجد لي كاحترام بشري ولا بتسجد لي كعبادة للإله انت تدعوني صالح مجرد كلمة كده تعبير بشري انت بتقوله ولا انت فعلا بتعني وبتؤمن ان انا الاله لانه ليس صالح الا الله وكان السيد المسيح هدفه من هذا السؤال انه يقود هذا الشاب الى الاعتراف به كاله مش مجرد معلم مش مجرد معلم كويس وخلاص لكن كان المسيح بيقول له كده عشان يشير جواه هذا الفكر يعلن لي ذاته ان هو الاله مش مجرد معلم على حسب عادة المسيح في كل حديث وفي كل معجزة مع كل شخص من الأشخاص كان بيكشف للشخص ده عن ذاته نشوف المرأة السامرية زي المسيح كشف لها ان هو الايه المسيح المنتظر نشوف المولود اعمى ان المسيح كشف له من هو يا سيد ابن الله لأؤمن به قال له الذي ايه يكلمك نيقوديموس كل واحد دخل في حديث مع المسيح كان المسيح عايز يقوده للنقطة دهية عشان كده نفهم ليه المسيح قال له لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح غير الله مش معناها انه بيقول له لا تدعوني صالحا لاني مش انا الله ولكن معناها عايز يقوده الى شيء لانه اعترف او اعلن بتصريح مباشر انا هو الراعي الصالح بصوا كده الشاب ده سأله ماذا اي صلاح اعمله عشان أرث الحياة الأبدية لكن المسيح رد عليه بتعريف لطيف قوي إن أردت أن تدخل الحياة ما قالوش إن أردت أن تدخل الحياة الأبدية زي ما هو سأله لكن قال له إن أردت أن تدخل الحياة معرفة كأن عايز السيد المسيح يقول إن مفيش حياة إلا الحياة الأبدية مفيش حياة إلا الحياة الأبدية الحياة اللي احنا بنعيشها على الأرض دي ما تعتبرش حياة لكن لو عايز تدخل الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية دي هي الحياة الأبدية هي الوحيدة الحقيقية حياة تحياها كما يحياها الله ممكن تيجي خارج دايرة الكلمة أو خارج دايرة الوصية فهو قال له طب أية وصية؟ ما الوصايا كتير. أنهي وصية أعملها؟ في الناموس الأبدي اللي هو العشر وصايا، أنهي واحدة في العشرة أعملها؟ وفي الوصايا التانية التشريعية في أوامر ونواهي كتيرة في 248 أمر و356 نهي في العهد القديم ما تعملش واعمل أي واحدة أعملها أي وصية فالعجيب إن المسيح رد عليه بالوصايا اللي بتختص بمين بصوا كده لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد زور اكرم أباك وأمك الوصايا اللي بتختص بمعاملة الإنسان لإيه؟ لأخوه الإنسان ما ردش عليه بالوصايا اللي بتختص بمعاملة الإنسان بالله كلموا عن معاملته مع مين مع أخوه مع الناس وبعدين راح ضممها له كده كلها على بعض تحب قريبك كإيه كنفسك كلموا عن اللوح الثاني من الوصايا من الوصايا اللي مكتوبة فيه معاملة الإنسان مع أخوه قال له هي دي اللي تدخلك الحياة الأبدية معاملتك مع الآخر شكلها إيه؟ وراح اتكله على تحب قريبك كإيه؟ كنفسك. اشمعنى دي يا رب؟ هو بص له كده وقال له هذه حفظتها منذ حداثتي. دي يعني من أنا صغير طفل صغير حافظهم. ماذا يعوزني بعد؟ في ايه تاني اعمله شوف غيره انا يعني شايفين الانسان ده من الاول عنده استعداد انه ايه يشتغل ماذا اعمل لارث الحياة الصلاة الابدية اي صلاح اعمل هذه حفظتها منذ حداثتي ماذا يعوزني بعد ايه غيره قول حاجة تاني فبص له كده المسيح وقال له الآية الشهيرة إن أردت أن تكون كاملا اذهب باع كل ما لك وأهت الفقراء وتعالى اتبعني كن لك كنزا في السماء فكانت الإجابة إن هذا الشاب مضى حزينا فاشلا يا ترى إيه سبب فشل هذا الإنسان؟ بالرغم إن نوعيته نوعية نادرة وجيدة جدا شاب وغني ورئيس ويبحث عن العالم الآخر ويهتم بالحياة الأبدية إلا إنه فشل مضى حزينا سبب الفشل بتاعه حاجتين رئيسيتين اول حاجه كبرياءه حاسس تملي ان هو يقدر ايه يعمل يقدر يشتغل اي صلاح اعمل لارث الحياه الابديه انا قادر اعمل الصلاح عشان اخش الحياه الابديه انا قادر ادفع ثمن الحياه الابديه انا قادر اشتريها ولم يدرك بعد عمل النعمه ان النعمه دي لا يمكن ان تشترى باعمال ولكن النعمه دي عطيه مجانيه والحياه الابديه عطيه مجانيه محدش يقدر يشتريها بجهاده ولا بفلوسه تقول ايه الكلام ده امال يعني فايده الجهاد ايه الجهاد شرط لنوال النعمه لكن الجهاد ليس ثمن لنوال النعمة نعمة ربنا ما تجيش للناس اللي مستريحين اللي رامين ظهرهم على السرير ونايمين لكن في نفس الوقت نعمة ربنا ما حدش يقدر يشتريها حدش يقدر يدفع ثمنها لأنها لا تقدر بثمن فالنعمة شرط الآسف الجهاد شرط لنوال النعمة ولكن الجهاد ليس ثمن لنوال النعمه هذه كلها حفظتها منذ حداثتي كبرياء ده لعب عيال من وانا صغير وانا عارفهم حافظهم شوف لي حاجه ماذا يعوضني بعد اد غيره ايه تاني فالمسيح حط له شرط لما اتكلوا على تحب قريبك كنفسك حد يعني يكشف جواه حاجات كده فقال له روح فلوسك بيع كل مالك ووزع فلوسك على الناس عشان زي ما انت غني هم يحبوا كمان يبقوا ايه اغنياء تبقى انت كده عملت تحب قريبك كايه كنفسك مش بتقول حفظتها طب ديك ما عملتهاش لو انت فعلا بتعملها كنت وزعت الغنى اللي عندك على قرايبك عشان تتمم الوصية اللي بتقول لك تحب قريبك كايه كنفسك انت بتتشكر وبتقول حفظتها منذ حداثتي طب اديك ما عملتهاش خالص ما قدرتش تحب قريبك لو بتحب قريبك روح اديه من اللي عندك عشان يبقى زيك يبقى كنفسك المسيح اتكى له على حته تكشف له كبريائه من جوه يمكن انت الناموس ما بيجرمش الخطيه اللي في الداخل لكن بيجرم الخطيه العلنيه الظاهره من بره يمكن ما زنقت ما زنتش علني يمكن ما قتلتش علني يمكن ما سرقتش علني يبقى انت بلا لوم صحيح تجاه الناموس الادبي زي ما بولس الرسول بيقول انا من جهه الناموس بلا ايه بلا لوم من جهه الخطيه العلنيه اللي ما بيدينهاش الناموس ما بيدينش غيرها الناموس لكن يا ترى من جوه قلبك اخبارك ايه يا ترى انت ما زنتش بالقلب ما سرقتش بالقلب ما قتلتش بالقلب ما اشتهتش بالقلب موقفك من الداخل ايه بالظبط هتلاقي نفسك انك كسرت كل الوصية او كل الوصايا مش بس حفظتها منذ حداثتك ده انت كسرها منذ ايه حداثتك ماذا يعودني بعد ايه تاني اعمله او ايه تاني احفظه غير الوصايا دهيت برغم انه كان بلا لوم تجاه الوصايا العلنيه لكن كان عنده احساس بان في حاجه لسه ناقصاه ماذا يعوزني ايه بعد بالرغم انه حسب بر الناموس بلا لوم لكن كان حاسس ان في شيء يعوزه انه ما زال مفضوح انه بره الذاتي ده ما يقدرش يستره ان عايز شيء يعمله لكي ما يكون مقبول امام الله العامل الاولاني الفشل كان كبرياؤه او بره الذاتي العامل حليما لانه كان ذا اموال كثيره كان تعلقه بالفلوس حس ان الفلوس اللي عنده كتيره وما يقدرش يوزع الفلوس دي لكن هو حط له محك ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني فلو بصيتوا للآية دي تلاحظوا فيها معنى جميل قوي اذهب يعني ارجع ارجع يعني توب بيع كل مالك وادي الفقراء يبقى انت كده حبيت مين قريبك وبعدين تعالى اتبعني يبقى انت كده حبيت مين الله تحب الرب الهك وتحب ايه قريبك يبقى انت تممت الايه الناموس كله تممت الوصايا كلها ان انت حبيت قريبك في انك اديته وان انت حبيت الله في انك تبعته لما قال له هذه حفظتها منذ حداثتي قال له يعوزك شيء واحد انت حافظ الوصايا يعوزك شيء واحد ايه يا رب انك تعيش الوصايا انك تنفذها انك تعملها ده اللي يعوزك ده اللي انت محتاجه اذا كنت عندك معلومات عن الوصايا حافظها من وانت صغير حفظوها لك في الكتاب او في المدرسة ومدارس الاحد يعودك ان انت تعيش الوصايا دهيت طب وعيشها ازاي اه في التنفيذ العملي لما توزع على الناس التانيين انت بتحب قريبك كنفسك ولما تتبع الله انت بتحب الله عشان كده ده كان المحك للدخول الحياة الأبدية ودي اللي اتكلوا عليها السيد المسيح اتكلوا عليها السيد المسيح ساعات كده بتبقى في حياة الإنسان حاجات هي المعطلة عن الحياة الأبدية ولازم المسيح ينغصها لازم يوجعوا فيها زي المرأة السامرية كان ايه اللي بيعطلها عن الحياة الأبدية الزوج اللي معاكي ليس الآن إيه زوجك كان لازم يتكلوا عليه يتكلوا عليه حاجة معينة يتكلوا عليها لازم يتخلى عنها بالرغم من ان السيد المسيح ما كانش يقصد الحرفية بتاعت الوصية ان كل واحد فينا يروح يبيع كل اللي عنده يدي للفقراء وهو يبقى بلا فلوس وان كان الناس عاشتها في الكنيسة الاولى كده كانوا بيبيعوا كل ما ليهم وكان كل شيء بينهم ايه مشتركا وزي الانبا انطونيوس لما خد الوصية دي في حرفيتها لكن ما هياش ملزمة ان كل واحد يعمل كده لكن هنشوف ايه معنى الوصية دي اللي كان المسيح عايز يترجمها لحياة الشاب انت عرفتها وحفظتها لكن ينقصك انك تعيشها يقول يكون لك كنز في السماء كلمة الكنز دي نحتفظ بيها في ذهننا كده شوية لحد ما كمل بقية الآيات كان عايز يقول له أنت ما سمعتش المثل اللي أنا قلته إنه يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق باع كل اللي ليه من أجل إن هو يشتري اللؤلؤة كثيرة الثمن ده ملكوت السماوات لو أنت عايزه إن هو يكون هو المشغولية الأولى والاهتمام الأول والهدف الأول لكن هو مضي حزين مضى حزينا كتير شاب رجع حزين اول حاجة لانه اكتشف ان بره الذاتي اللي فرحان بيه ان انا قادر اعمل صلاح وان انا حفظتها منذ حداثتي وماذا يعوزني شيء اكتشف ان كل ده كلام ايه فاضي انه ما بيحبش قريبه كايه كنفسه بر الذاتي اتفضح فمضى حزين ان كل الاعمال وكل الحفظ اللي حفظه ده كان بلا اجر بلا كرامة بلا مجد الله ده انا يعني رئيس مجمع وده انا وده انا مدقق في الوصايا وحافظ وبسمع ومن وانا صغير ماشي بسمع الكلام الوصايا دهيت فدين المسيح عمل فيه ايه؟ فضحه ان انت صحيح عارف الوصايا لكن ما ايه؟ ما بتعيشهاش كشف بره الذاتي كشف كبرياءه فريسيته فمضى حزين لانه طلع ولا حاجة بعد ما كان حاجة كبيرة جدا في نظر نفسه انه قديس وانه عظيم وليس مثل باقي الناس فطلع ولا حاجة عشان كده زعل اكتشف انه ما بيقدرش يعيش الكمال لانه قال له ان اردت ان تكون كاملا انه بعيد جدا عن الكمال بالرغم ان نظرته لنفسه انه انسان كامل منذ حداثته حزن التاني انه مش هيقدر ياخد الحياة الابدية اللي هو بيسعى وبيشتاق ايه اليها ليه مش هتقدر تاخد الحياة الابدية لان المسيح حط له محك عايز الحياة الابدية بيع فلوسك فحزن جدا التعبير اللطيف اللي بيقوله انجيل معلمنا مرقس ان المسيح بعد ما شافه كده يقول واحبه المسيح احبه احب هذا الشاب خساره كان عنده اشتياقات للحياه الابديه لكن اشفق عليه لانه مش هيقدر يخشها بسبب فلوسه بسبب فلوسه هو احب الاشياء اكتر ما احب الاشخاص احب المادة اكتر ما احب الاشخاص ده قال له تحب قريبك كنفسك يعني المفروض تحب الاشخاص قال له لا الاشياء عندها قيمة في نظري اكثر من الاشخاص انسان بهذا المنطق لا يمكن انه يدخل الحياة الابدية احب ذاته اكتر ما بيحب الاخرين مش ممكن اسيب كل الفلوس دي واديها للاخرين انا عشان كده ده سبب الحزن الحقيقي في كل مرة في حياتنا فيها حزن وكآبة هتدور تلاقي انك بتحب الاشياء اكتر ما بتحب الاشخاص وبتحب ذاتك اكتر ما بتحب غيرك فالله لا يريد ان يلزم الانسان بتطبيق هذه الوصية حرفيا وان كان انطونيوس نفذها حرفيا لكن الله يريد ان ينقل الانسان الى شيء مهم جدا تجاه الغنى والملكوت فابتدى يتكلم مع التلاميذ شوية كده وقال لهم ما أعثر دخول الأغنياء إلى الملكوت صعب جدا إن إنسان غني يخش الملكوت مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت السماوات فهم قالوا يعني طب مين بقى اللي هيخلص على كده وبعدين ايه الملكوت اللي غاويين فقر فيه ده يعني فليه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله هو المسيح لما ترجعوا تقروا في انجيل مرقس لما قالوا له ده صعب الكلام ده قال لهم ما اصعب دخول المتكلين على ايه على اموالهم وضحها قوي مش دخول بس الناس الاغنياء لكن المتكلين على اموالهم الغنى ما هوش مقدار المادة اللي عندك يقصد بالاغنياء مش اللي عندهم فلوس كتير ولكن يقصد بالغنى الاتكال على المادة قد يكون انسان عنده مادة كتيرة لكن هيخش بسهولة ملكوت السماوات زي ما شفنا نماذج كتيرة جدا ابراهيم ابو الاباء كان غني يوسف الرامي اللي ادى الجنينة بتاعته والقبر بتاعه للمسيح نيقوديموس اللي راح اشترى اطياب داوود النبي كان غني في ناس كتيرة كانت غنية غنية جدا ودخلت الملكوت من غير ما توزع او من غير ما تبيع كل اللي ليها صحيح قلبهم كان منفتح للاخرين لكن ظل عندهم غنى لكن ما كانوش متكلين عن المادة وفي ناس فقراء من جهة كمية الفلوس اللي عندهم لكن في ذلك مع ذلك مش هيخشوا الملكوت مش معنى ان انت فقير انك هتخش الملكوت او الملكوت مفتوح لك بساعة لان ممكن تكون فقير في الكمية اللي عندك لكن قلبك متكل على المادة غني من هذا النوع اللي بيتكلم عنه السيد المسيح الانسان اللي متكل على المادة او اللي حاسس انه عنده كتير تملي عنده نزعة للاستقلالية فاكرين ملاك كنيسة اللاوادوكيين اللي قال انا غني وقد ايه استغنيت ولانه حاسس انه غني شعر باستقلال لا حاجة بي إلى إيه؟ إلى أحد مش محتاج لربنا عشان كده صعب إنه يخش الملكوت. الإنسان اللي عنده ثروات كتيرة يقول له حيثما يكون كنزك يكون قلبك مرتبط بالأرض لأن ثروته في الأرض هيفضل متمسك بالإيه؟ بالأرض هيبقى صعب عليه يخش فوق. اللي عنده فلوس كتيرة عنده لذة تلاحظوا كده يعني لما الواحد يديله شوية فلوس كتيرة كده ويقعد يعدها بيبقى فيه لذة في العد فيه لذة في العد أذكر أحد الخدام كان بيجيبوا له تبرعات وحاجات مشاريع الكنيسة وكده فكان بيعد الفلوس كتير فلاحظ ان بقى في عنده لذة في عد الايه الفلوس فاخد قرار لطيف قوي انه مش هيعد الفلوس خالص الغني اناني عايز كل حاجة تبقى ليه مش عايز حد يشاركه فيها الغني بيبقى تملي الخايف لا يفقد اللي معاه وانه متكل على الفلوس دي فبيبقى خايف انه يفقد اللي معاه عشان كده خائفون مش ممكن يخشوا ملكوت السماوات عشان كده في صعوبة للإنسان المتكل على الغنى خدوا بالكم ده الكلام ده مش للغني بس في فقراء في فقراء لكن اغنياء من هذا النوع احد الاباء يقول اختبار ان ممكن انسان مثلا يدي كل فلوسه ويسيب كل الفلوس اللي في العالم ويروح يترهبن واسمه ان هو وزع كل ما ليه وراح ايه اترهبن فين في الدير وساب كل الفلوس دهيت وبعدين يجي مثلا حد ياخد منه قلم او يفقد شيء ولو شيء تافه جدا يزعل ويتضايق ويتنكد ان الحاجه البسيطه دي ايه اتخذت منه ده انسان لسه الغنى عايش جوه ايه جوه قلبه وان كان ترك بيوت وثروات وعربيات وحاجات خدوا بالكم لان الحته دي بتبقى جوانا لما بيتاخد منك شيء لما بيروح منك شيء موقفك ايه تفضل تتشل وتتهبد عليه وتعمل ستين الف خناقة انت لسه متمسك بما عندك حاطط اتكالك على الحاجات اللي عندك ده شوف بولس الرسول يوصف الناس المسيحيين الاوائل يقول انتم الذين قبلتم سلب اموالكم بفرح انهم ما كانوش متمسكين بحاجه قلبهم مش هيفطس على اللي بيضيع منهم او اللي بيتاخد منهم عشان كده يضطربوا من اجل حاجه تافهه جدا ممكن تتاخد منهم او تضيع منهم ويقلقوا ويحزنوا ويكتئبوا ما هم دول عايشين بهذا المعنى او بهذا المفهوم لكن الانسان اللي حط اتكاله مش على المادة اللي حط اتكاله على الله هو ده الغني الحقيقي الذي الى الله قال لهم مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الإيه؟ السماوات. وإيه معنى هذا المثل؟ الجمل ده أكبر حيوان ثقب الإبرة ده أصغر إيه؟ ثقب مش ممكن تفوت أكبر حاجة من اصغر حاجه لكن المثل ده كان مفهوم في معنى او في ذهن التلاميذ لان زي ما انتم عارفين اورشليم كانت محوطه باسوار والاسوار دي كان فيها ابواب ضخمه للتحكم في عمليه الدخول والخروج في باب لدخول الملوك في باب لدخول الخراف الهيكليه في باب لدخول عامه الشعب فكانت الناس بيبقى عندها غيطان بره الاسوار وكانت الابواب دي بتغلق في وقت غروب الشمس او في وقت الظلام لكن لو رجع فلاح من الغيط بتاعه متاخر ومعاه جمل ومشيل الجمل ده احمال وعايز يخش جوه يعملوا ايه كانت بتبقى بقى مشكله لان الباب الكبير ده بيبقى عاملين فيه طاقه صغيره زي الابواب اللي بنشوفها في الاديره يفتحوا الباب الصغير ده بس عشان يدخل الجمل شغلانه بقى ينزل الحمل اللي ايه من على الجمل الشيله كلها وبعدين يخلي الجمل يبرك ويركع على رجليه ويبتدي يزقه ويحشره لحد ما يدخله من الباب وبعد ما يخش يقوم يحط عليه الاحمال مره تانية فكانت بتبقى شغلانه صعبه جدا يعني الجمل بيمر بصعوبة من باب ثقب الإبرة فكانوا بيسموا الطاقة الصغيرة دي ثقب الإبرة عشان كده قال لهم زي ما الجمل ده بيخش بصعوبة جدا لكن بيخش بردك الغني اللي متكل على غناه يخش ممكن ولكن بصعوبة جدا بصعوبة شديدة فقالوا من يستطيع مين اللي يقدر يا رب يخش ويخلص اذا كان بقى بهذا الموقف الصعب قال لهم الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله اللي ما يقدرش عليه تقدر عليه النعمة عمل النعمة والدليل على كده ناس كتيرة موسى يقول كده رفض ان هو يدع ابن ابنة فرعون رافضا كل كنوز وكل غنى نص مفضلا بالحرية أن يذل مع شعب إيه الله برغم أنه كان غني جدا موسى وكان ليه ثروة فرعون لكن ثروة فرعون دي ما منعتهوش من انه يكون ليه الحياة الابدية ابراهيم ابو الاباء كان غني جدا لكن ما كانش متمسك بغناه تحصل خناقة بين رعاة المواشي بتوعه وبين رعاة مواشي لوط يقول له اختار اللي انت عايزه خد الحتة اللي انت عايزها فيختار لوط الارض الخصبة والارض اللي فيها رعي اكتر سيبها له يخش حرب مع قدر العمر وينتصر ويسلب غنائم كثيرة وبعدين يجي الملك يقول له خد كل الغنائم دي ليك يقول له حي هو الرب لا ياخد خيط ولا شرك نعل لئلا تقول ان انت اغنيت مين ابراهيم رفض انه ياخد غنى غير من ايدين مين الله امثله كتيره جدا على مر الكتاب المقدس كانوا اغنياء وكانت عندهم ثرواتهم لكن ما كانش عندهم الاتكال على الماده عشان كده بولس الرسول يقول عبارة لطيفة قوي نطلعها من الرسالة الأولى لتيموساوس الإصحاح السادس عدد 8 صفحة 343 يقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وتعب أنفسهم بأوجاع كثيرة وفي عدد 17 في نفس الإصحاح يقول له أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم خدوا بالكم الكلمة دي لأنها حلوة لا يلقوا رجاءهم على غير يقينة الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع حطوا رجائهم مش على الغنى لكن على الله وأن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية أو ممكن يمسكوا بالحياة الأبدية ممكن يخشوا إلى الحياة الأبدية أم بعد الحديث ده بطرس كعادته في اندفاعه في كلامه هو رنن في ذهنه الكلمة اللي قالها المسيح اترك كل شيء ووزع كل شيء واتبعني يكون ليك كنز في السماء فبطرس ابتدى يدور على الايه؟ الكنز قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ احنا بقى اللي هناخد الكنز احنا اللي هنورث لان حتتين كانوا في ذهن بطرس وفي ذهن التلاميذ اول حاجه الكنز اللي انت بتتكلم عليه ده هناخده ولا مش هناخده لانهم كانوا خايفين من حاجه بترن جواهم هو احنا مش هناخد حاجه ولا ايه احنا مش هنعيش اغنياء ايه الكلام اللي انت بقى بتقوله دلوقتي اترك ووزع كل مالك وادي الفقراء وتعالى وانت ما حلتكش حاجة هي العملية وراك يعني بالظبط ايه ماذا يكون لنا احنا مش هناخد حاجة انه كان لسه ما بان في في ذهنهم ملكوت المسيح المادي واحد يجلس عن اليمين والتاني على الايه الشمال فطلع كده ان المسيح بيقول ان اللي معايا يبقى ايه فقير يعني هي العملية فقر فقر سيبنا فقر وهنلاقي فقر كمان معاك ماذا يكون لنا ادينا سيبنا كل حاجة عايز يعرف بقى هناخد ايه حدد لنا بقى يحصل العملية هتبقى صعبة قوي احنا مش هنبقى اغنياء ولا ايه هو بطرس صحيح ساب لكن ترك ترك ناقص ترك غير حقيقي ترك ترك حرفي لكن ما تركش ترك روحي ده اللي كان ينقذ بطرس ان الترك الروحي من اجل المسيح ومن اجل تبعية المسيح ينبغي ان يكون بهدف المسيح ذاته ليس من اجل الحصول على اشياء من وراء تبع المسيح اللي كان فينا فاكر قصة ماتش افريد ده اللي عمل المسيح معاها لما قال لها خد الوعد واذبحيه اذا كنت ماشية معايا علشان خاطر الوعد لا خد الوعد وايه واذبحيه لان اللي عايز يجي يجي مش من اجل الوعود ولا من اجل العطايا لكن يجي من اجل شخصي وبعدين ايه اللي انت طردته يا بطرس حتة شبكة مقطعة قديمة ما تساويش تلات تعريفة ومركب شركة بينك وبين واحد تاني مهكعة ايه اللي انت سبته يا بطرس شوية الحاجات التافهة اللي انت سبتها حاسس دلوقتي انك تركت من اجله حاجة فأوقات كتير احنا بنميل الى هذا الاحساس ان احنا نعظم الحاجات اللي احنا سبناها من اجل المسيح برغم انها حاجات تافهه حاجات لا تساوي اي شيء اطلاقا على رأي احد الاباء الرهبان قال انا كنت في العالم يعني عايش غلبان على قد حالي جيت هنا في الدير بقت في عربية بتوديني وبتجيب لي وجايبين لي بطانية وسرير سبت هنا ايه علشان ما سبتش حاجة ده بالعكس ده انا ايه اخدت يعني عايش غلبان على قد حالي جيت هنا في الدور بقت في عربية بتوديني وبتجيبني وجايبين لي بطانية وسرير سبت هنا ايه علشان ما سبتش حاجة ده بالعكس ده انا ايه اخدت اوقات كتيرة بنحس ان احنا سيبنا حاجة من غير انها حاجات تافهة شبكة مقطعة وسفينة بايظة وبنقول احنا سيبنا عشان خاطر المسيح لكن بالرغم من كده خدوا بالكم من لطافة المسيح المسيح ما عورهوش ما قالوش اللي انت سبت يا بطرس انت كان حيلتك حاجة ما قالوش كده يعني نشوف المسيح في لطفه وفي رقته يقول له ما تخافش حتى كوب مية باردة لن يضيع ايه اجرها عمل بسيط او حاجة بسيطة انت سبتها مش هتروح مش هتتنسي ماذا يكون لنا هتدينا الكنز اللي انت بتتكلم عليه مع هذا الرجل اللي, اللي كنت عايز يشيل كل فلوسه علشانه اذا كنت واثق من صلاح الله فكرم المسيح بانك تثق فيه واخدمه وعيش معاه من غير ما تساومه من غير ما تفصل معاه خصوم حد احضر اجتماعات درس الكتاب حد اصلي وحد ما اعرفش ايه وحاسب ان هتديني هاخد منك ايه هتدفع لي كام احنا بنميل ان نخدم المسيح بالمساومة ولو ما دفعش خلاص بقى لا احنا مساومين ولا صايمين ولا خادمين وهنعيش في الخطية كمان لانه ما دفعش لو انت عايز تكرم المسيح اما تثق فيه فلا تساومه في تبعيتك ليه ما يعظمش بالكنز بس لكن اكتر من كده وعدهم بمجد قال لهم لما يجي ابن الانسان في مجده تجلسون معي في مجدي يكون لكم مجد وتدينون اصوات اسرائيل الاثنى عشر بس لازم نفهم موضوع الإدانة هنا لأن مفيش حد من حقه يدين إلا مين؟ إلا الله. طب إزاي هم هيدينوا؟ آه كشهود. لأن دول هيجلسوا على كراسي اثنا عشر مستقرين في مجد يشهدوا على أمانة حياتهم مع ربنا وعلى صدق الله في كل كلامه وعلى إمكانية الحياة مع ربنا واحد يجي يقول لربنا انت يا ابني ما عشتش معايا في الارض ليه كنت عايش في الخطية يقول له انا اعمل ايه مثل الظروف ما كانش معايا فلوس كنت فقير فاضطريت ان انا اسرق واضطريت ان انا اترشي واضطريت ان انا الجا لطرق غير امينه عشان اعيش يقول له قوم يا بطرس انت يا بطرس كنت ايه يقول له ليس لي فضه ولا ايه ولا ذهب لكن عشت معاك بالايه بالامان اهو واحد كان ليه نفس الذنوب بتاعتك لكن عاش وشهد نية وعاش باستقامة ما تتحججش بالسلوك لأنك لست بلا عذر أيها الإنسان كانت كده بطرس يبين هذا الإيه؟ الإنسان أنت يا يوحنا عشت في طهارة وفي نقاوة واحد تاني يقول لي ربنا عامل إيه كانت العثرات حواليا ما قدرتش أعيش طاهر ونقي يقول لي قوم يا يوحنا او يوحنا كان ليه نفس الظروف بتاعتك وكان في العالم وكان وكان وكان وكان لكن تمسك بالطهارة فيوحنا يدين هذا الانسان الغير ايه طاهر عشان كده قال لهم ما تخافوش من اللي انتوا تنتظروه بان سيكون لكم مجد في التجديد كلمة التجديد يعني في الملك الجديد في الحياة الجديدة اللي أنا بديها لكم حتى الكلمة دي كمان التلاميذ فهموها بمعنى إيه؟ مادي عشان كده لما جه صاعد وخدهم على الجبل قالوا له هل يا رب في هذا الوقت ترد زمن رد كل أس... كل شيء ما هم مستنيين الزمن ده زمن رد كل شيء زمن التجديد علشان ايه ياخدوا يورثوا يملكوا لكن هو قال ثلاث حاجات مطمئنة جدا للنفس اللي بتمشي معاه وبتتبعه أول حاجة إن اللي بيشارك في المعركة مع المسيح وبيخدمه لابد أن يشارك في النصرة كنا نتألم أيضا إيه نتمجد ده قانون اللي بيشارك في التعب وفي الجهاد وفي البذل وفي التضحية لابد أن يشارك في المجد دي حاجة تطمن الناس كلها عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب تاني حاجة أن من المؤكد أن الإنسان المسيحي سيأخذ أكثر كثيرا جدا مما يعطي والقاعدة الثانية اللي المسيح بيحطها إن اللي هيمشي ورايا هياخد أكثر كتير جدا من اللي سابه ومش بس فوق ده هنا نقف ضعف في الحياة الايه الآتية تقول لي ازاي مش هم سابوا أولاد وسابوا إخوة وسابوا بيوت طب أنا هديهم هنا برضك على الأرض بس بطريقة عجيبة جدا كان في أحد الرهبان الأثيوبيين في الثلاثينات والأربعينات جه من أثيوبيا وساب مجد وغنى وكرامة كبيرة جدا هناك وجه ترهبن في برية شهيد الأب الرهبة اتنز عليه الجيل الأولاني اللي كان فيه بابك رولس وبعدين برضك حتى تلاميذ التانيين اللي كانوا موجودين تلمذوا لهذا الراهب الراهب ده ثبته وساب مجده لكن جه عاش هنا في البرية فربنا اداله عطية عجيبة جدا كان سايب بيت مثلا مهما كان طوله في عرضه 120 متر 200 متر ليه قدام البرية كلها بيت ايه ليه ملهاش ابعاد كان عايش جوه ابواب ده خلى الحيوانات المفترسة تتآنس بيه وتيجي تخضع لحد رجليه الضباع والوي وي وي وي ده ما كانش ممكن يعيش مطمئن في بيته زي ما كان عايش مطمئن فين في البرية وسط الأسود وسط الحيوانات المفترسة اللي تآنس بيها شوفوا ربنا اداله حاجة تانية عجيبة جدا ثبت لكن خد برية وخد عظمة انه كان عايش في امان حتى مع الوحوش المفترسة ست اب وام طب انا هديك ام بنطونيوس ده يبقى ابوك الكنيسة دي تبقى أمك هنا على الأرض تتمتع بيها سبت إخوة وحسيت إنك ناقص في مشاعر الحب والعطف والإشفاق عليك طب ده انا مش هديك كان ليك خمس اخوات ولا ست اخوات طب ده انا هديك الاف الاخوة يقدمون لك حب ويقدمون لك اهتمام وعطف والإنسان اللي بيخدم ربنا يلاقي فيه تيارات حب جواله من ناس كتيرة كبار وصغيرين ست أولاد طب ده أنا هديك مئات الأولاد يكونوا الوحيين ليك و- وياخدوك ليهم أب اللي ساب ياخد مئة ضعف هنا في الأرض والحياة الإيه؟ الأبدية يبقى ده تاني حاجة تاني قانون ان اللي يسيب حاجة هياخد اكتر منها جدا تالت قانون بيقول السيد المسيح ان اخرون يكونون اولون واولون يكونون اخرون ان مقياس السيد المسيح للحكم يختلف عن مقاييس البشر في الحكم ممكن واحد في الاخر ربنا يحطه في الاول ممكن واحد في الاول ربنا يحطه في الاخر خالص ليه لان ليه مقاييس مش زي البشر ممكن واحد يكون اول في عيني نفسه زي الشاب الغني ده لكنه اخر او في الاخر خالص في عيني الله ممكن واحد يكون اول في عيني الناس يمدحوه يا سلام ده فلان ده بيعمل ده بيسوي لكن هو في الاخر خالص بالنسبة لعيني ايه الله ممكن واحد يكون الاول باعتبار الدعوة انه مدعو الاول زي اليهود هم اللي دعوا فين في الاول لكن صاروا فين في الاخر الامم ادعوا في الاخر لكن صاروا فين في الاول ممكن واحد يكون اول في وصية النعمة او في الفرص اللي بياخدها من وصية النعمة لكن يصير في الاخر زي الناصرة وكفر نحوم كانت في الاول لان المسيح عاش ايه في وسطها وسمع معظم قواته لكن ما استفادتش بينما السامرة اللي كانت في الاخر قبلت المسيح بايه بفرح فرح ما قدرتش الناصرة ولا كفر نحوم تقبل المسيح من خلاله يهوذا الاسخريوطي غاية في الأول لكن رفض بينما اللص اليمين غاية في الآخر وإيه وصار أولا ممكن يكونوا أولون في الرتبة أو في المقام لكنهم يسيروا في الآخر زي الغني والعازر الغني كان في الأول بقى في الآخر بينما العازر اللي كان في الآخر صار إيه أولا في حضن ابراهيم وبعدين نبتدي في اصحاح 20 ربنا يقول مثل لطيف قوي على الايه الاخيره دهيت لكن ده موقف الملكوت والغنى حط القاعده ان الماده تخدمني وليس انا اخدمها الاموال استعملها ولكنها لا تستعملني المادة أنا أتحكم فيها لكنها لا تتحكم فيا أنا أخضع المادة ولكن لا أخضع للمادة المادة في خدمتي وأنا في خدمة الله إذا المادة في خدمتي وفي خدمة الله مش أنا في خدمة الله والمادة لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ده كده شفنا الملكوت والزواج الملكوت البتولية الملكوت والطفولة الملكوت والغنى ويختم السيد المسيح بهذه الآية ويبتدي يتكلم في إصحاح 20 عن المثل رب القرن اللي دعا عبيده وابتدى يحاسبهم في الأجرة بتاعتهم زي ما شفنا نشوف أصحاب الساعة الحادية عشر المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ اتفضل. اللص اليمين من أوائل الناس اللي دخلوا الفردوس. اليوم تكون معي فين؟ في الفردوس. لكن كل واحد ليه صفته وميزته. هنقول موسى اللي أكبر ولا إبراهيم؟ دي اللي كرامة ومجد معين وده ليه كرامة ومجد ايه معين مش كل هذا زي بعض طبعا مجد يمتاز عن مجد في المجد وايضا في النوعية وفي نوعية المجد مش بس في مقدار المجد ولكن في نوعية المجد تفضل ان شاء الله بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل انجيل معلمنا متى الاصحاح 20 من عدد واحد متى 20 عدد واحد اللي ماهوش اناجيل ممكن ياخد من الدولاب ورا فان ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت ليستأجر فعل لكرمه فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا هو نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج وجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم هكذا كل النهار بطالين فقالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعل واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الساعة الحادية عشر وأخذوا دينارا دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم لنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أنا اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لأني أنا صالح وهكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهدأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقولون مجدا لله دائما أبديا أمين شفنا في الإصحاح 19 المرة اللي فاتت موقف ملكوت السماوات اللي جه المسيح يؤسسه من الزواج ومن البتولية ومن الطفولة ومن الغنى وشفنا ان سيد المسيح في اخر آية في الاصحاح اللي فات بعد ما اتكلم عن السؤال اللي سأله بطرس الرسول احنا اللي تركنا كل شيء تبعناك ايه اللي هيكون لينا هتدينا ايه بيقول ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون يكونون أولون فالجزء اللي احنا بنقراه أو المثل اللي ضرب السيد المسيح مثل فعلة القرن بيكلمنا عن العمل من أجل الملكوت والأجر في ملكوت السماوات الأجور في ملكوت السماوات هتكون إيه؟ لان ملكوت السماوات زي ما شفنا من اول لحظة خروج المسيح من نهر الاردن لكي ما يؤسس الملكوت بتاعه شفناه في التجربة على الجبل وشفناه في الموعظة على الجبل بيتكلم في الموعظة على الجبل عن واجبات الناس اللي هتخش الملكوت تتصرف ازاي وتعمل ايه دستور هذا الملكوت لكن في واقع الامر كانت الناس محتاجة مش الناس وبس والتلاميذ ايضا محتاجين يفهموا بعض النظريات عن الملكوت مفهوم الملكوت ايه مش مجرد ان هم يعرفوا واجبات الملكوت لكن يعرفوا ايه فكر الملكوت وايه مفهوم الملكوت لان كان في ذهن التلاميذ مش بس ان في ملكوت ارض المسيح جاي ينشئه ويؤسسه وان هم بيتصارعوا مين اللي ياخد اكتر في الملكوت ده هو لكن كان في فكرهم حاجة تانية حدان دلوقتي من خلال هذا المثل عشان كده تبص تلاقوا ان اول كلمة في الاصحاح بيقول ايه فان ملكوت السماوات فان دي كلمة او الحرف فيه ده دليل ان الكلام ده مرتبط بالايه باللي قبليه وعلى فكرة العجيبة لو انتوا بتتابعوا الكتاب المقدس او مثلا انجيل متى هتلاقوا فيه ترابط بين كل كلمة والكلمة اللي قبليها ما هياش مواضيع كده محطوطة عشان كده ما حدش يقدر يفهم الكتاب المقدس صح الا اذا اراه بانتظام والتتابع لان كل كلمة معتمدة على الكلمة اللي ايه اللي قبليها لكن اللي بياخد الكتاب المقدس كده كمواضيع يعني الواحد يروح يفتح في البيت اي صفحة يقول بقى نشوف ربنا هيبعت لي ايه النهاردة ويروح فاتح كده ويقرا كل يوم حتة شكل من الاول ومن الاخر ومن النص ومعرفش ايه لا يمكن يقدر يفهم زي ما واحد بيقرا التتابع لان كل كلمة مرتبطة ببعضيها مرتبطة بالكلمة اللي قبليها المسيح بينقل الانسان من مرحلة الى مرحلة عشان كده مهم وخطير جدا ان لازم الانسان يقرا الكتاب المقدس بالتتابع وبانتظام التلاميذ ظنوا ان هم كانوا اول ناس يخشوا في الملكوت لان هم اول ناس تبعوا الايه المسيح وفي نفس الوقت ظنوا ان هم اكتر ناس تركوا من اجل الايه الملكوت هم اول ناس واكتر ناس ده هم تبعوه منين من البداية من بداية كراسته وهم تركوا فجواهم احساس داخلي ان ليهم وضع متميز عن الايه عن الاخرين وباستمرار جواهم شغف من اجل ان هم يتأكدوا من هذا الوضع المميز احنا احسن من غيرنا ده مفيش حد تبعك زينا من الاول وساب زينا حاجات ليك عشان كده كل شوية يسألوا طب احنا هناخد ايه ماذا يكون لنا احنا سيبنا كل ده ايه اللي هيكون لينا كان نظام الاجر في الملكوت اللي المسيح بيتكلم عنه بيشغلهم كتير احنا هناخد ايه واحنا اكيد هيكون لنا وضع متميز عن الايه عن الاخرين فكلمة فإن ملكوت السماوات ابتدى يشبهها بهذا المثل مثل الفعلة رب كرم طلع يستأجر فعلة إلى كرمه وملكوت السماوات لازم نفهمه مش بأن هو الحاجة اللي جاية اللي هتيجي في مجيء المسيح الثاني لكن ملكوت السماوات ده ايه بيبتدي من هنا على الارض اللي احنا عايشينه دلوقتي ده هو ملكوت الايه السماوات حتى دي مهمة ان احنا نعرف ان الملكوت هو اللي احنا بنحياه الان بعض الناس بتتخيل ان المثل ده ما يكونش معقول يعني ايه واحد راجل صاحب شغل طلع الساعة الاولى لقى ناس جابهم شغلهم وبعدين طلع الساعة الثالثة وبعدين الساعة السادسة وبعدين الساعة التاسعة وبعدين الساعة الحادية عشر جاب الناس عمال يشغل الناس يشغل الناس وبعدين في الآخر بيدفع للكل أجر إيه؟ متساوي بيقولوا ده مين صاحب العمل ده ولا حد يرضى يعمل كده ده احنا معروف ان قانون الشغل تشتغل ساعة تقبض تمن ايه ساعة تشتغل ساعتين تاخد تمن ساعتين حتى يعني صاحب العمل يستخسر يدفع للراجل بتاع الساعة الحادية عشرة ولا الستة والتسعة يدفع الدينار كامل مين بيعمل كده محدش بيعمل كده يعني او اصحاب العمل محدش بي يعني بيطبطب على اللي بيشغله وبيقول له خد اشتغل ساعة وهديك وخلاص قد يظن ان هذا المثل غير واقعي لكن لو احنا عرفنا ظروف فلسطين ونظام الشغل فيها نقدر نتخيل ان الكلام اللي قاله السيد المسيح ده مثل من حياتهم فعلا ما هوش غريب عنهم منطقة فلسطين كانت مشهورة بكروم العنب وكان العنب او زي ما احنا عارفين بيطلع في فصل الصيف في اواخر الصيف يجي في شهر سبتمبر ويبقى المحصول في قمة الانتاج بتاعه والقرون كلها مليانة وعارفين ان في نهاية سبتمبر في فلسطين بيبتدي موسم الامطار الجامدة فالقرون مليانة وفي نفس الوقت التوقيت لو المطرة نزلت هتبوظ القرون دي كلها والعنب هيفسد فكان اصحاب الكروب او اصحاب العمل عندهم استعداد ان هم يشغلوا اي كمية من الناس وفي اي ساعة من النهار علشان يلحقوا المحصول قبل ما ايه ما يبوظ يلحقوا المحصول قبل ما يبوظ قبل ما يفسد والامطار تيجي تبوظه فعشان كده كان فعلا ممكن يجيبوا واحد الساعة الحادي عشر ويشغلوه ساعة عشان يلحق ينتج من هذا الايه المحصول فنلاحظ حاجة مهمة جدا بس طبعا ما كانش بيدفعوا زي ما كان بيدفع اللي بيشتغل ساعة زي اللي بيشتغل من اول النهار لكن ده المثل بتاع السيد المسيح اللي عايز يقوله انه هيدفع لكل واحد بتساوي اللي اشتغل من اول ساعة زي اللي اشتغل في الساعة الحادية عشرة اللي اشتغل ساعة واحدة بس عارفين طبعا الساعة الأولى اللي هي الساعة إيه؟ تعادل ستة الصبح التالتة تعادل تسعة الصبح عندنا الستة تعادل الظهر 12 التسعة تلاتة بعد الظهر الحادية عشرة الساعة خمسة الساعة الثانية عشرة اللي هي الساعة ستة وكان النهار بينتهي الساعة ستة فكأن اللي بيشتغل الحادية عشر بيشتغل ساعة واحدة من خمسة لإيه؟ لستة. مين هو رب الكرم اللي خرج يستأجر فعل لكرمه؟ هو شخص السيد المسيح الكلمة. الكلمة اللي بتخرج تستأجر فعلة مين اللي يخدم الكلمة بتاعت ربنا؟ وخدوا بالكم في كلمة خرج بيكررها كتير خرج في الساعة الأولى خرج في الثالثة خرج في السادسة خروج كلمة خروج باستمرار يقصد بيها ان معلمنا متى كان بيكتب لليهود يقصد بيها الاكسدس اللي هو الخروج بتاع ايه شعب اسرائيل ايام موسى فكان هذا الكلمة المتجسد خرج لكي ما يستأجر فعل يخدموا الكلمة بتاعته يخدموا الكرم بتاعه يخدموا الكنيسة لأن الكنيسة تشبه بالإيه؟ بالكرم مش الكنيسة خدمة الكنيسة اللي هي خدمة مدارس الأحد أو خدمة الكهنوت أو خدمة اشتغلوا في الكنيسة عمال لأ خدمة الكنيسة أو خدمة الكرم اللي هي خدمة الحياة الروحية إن الإنسان ياخد كلمة ربنا ويخدمها في حياته يعيشها يرعاها يخضع عليها يطوعها ده المقصود بالفعل تجاه الكلمة وكان أجر العامل في فلسطين هو الدينار يشتغل يوم كامل ياخد دينار والدينار ده بيساوي دلوقتي حوالي أربعة ساغ أو ثلاثة ساغ ونص يعني في الرينج ده هو ده كان الأجر اليومي للعامل في فلسطين وكان هذا الدينار يا دوبك يكفي بالكاد احتياجات الأسرة بتاعة العامل إنه يجيب لهم خبز وشوية بقوليات أو حاجات بسيطة يعني الدينار ده يا دوبك العامل يشتغل طول اليوم عشان يجيب لعيلته القوت اليومي ويا دوبك يكفيهم عشان تعرفوا قيمة الدينار ده يا دوبك يكفي قوت العيلة بتاعت العامل ده في اليوم فكانوا يعيشون العمال دول او الفعلة دول عيشة الكفاف وبظروف صعبة جدا وكان معنى ان لو حد فيهم بقى يوم من غير عمل من غير شغل معناه ايه ان العيلة بتاعته مش هتاكل هتجوع ما كانش يقدر يوفر حاجة من الدينار ده كانت مشكلة بالنسبة للعمال الفعلة دول ان لو ما جابش الدينار ده عيلته هتجوع وتسلم للحزن وللجوع والاحتياج عشان كده كان صعب جدا لو واحد فيهم عي او ما قدرش يشتغل او ما لقاش شغل كان بتبقى ظروفهم صعبه جدا ومأساة زي ما تشوفوا في عمال التراحيل بيبقوا متجمعين كده في تجمعات ويجي واحد ياخد ايه منهم كل شويه فالناس دي واقفه في السوق وجه صاحب العمل اخذ الساعة الاولى شوية رجع الساعة الثالثة لقى شوية تانيين لسه واقفين خدهم الساعة السادسة الساعة تسعة الساعة الحادية عشر وده خدوا بالكم يورينا ليه العمال دول فضلوا واقفين لحد الساعة الايه؟ حادية عشر مستنيين شغل برغم ان اليوم تقريبا ايه؟ انتهى لانهم مش قادرين يروحوا من غير الدينار في جوع وفي حزن لاسرتهم وعائلتهم لو روحوا من غير الدينار فكانوا كان ممكن يروحوا يعملوا اي حاجه بقى يقولوا يعني ما دام على الساعه السادسه كده ما حدش خدنا يبقى ما حدش هيرضى يشغلنا كان المفروض مشوا ايه وروحوا او راحوا شافوا اي حاجه تاني لكن دول ظلوا واقفين على رجاء وفي احساس بالاحتياج محتاجين لهذا الدينار ولينا رجاء ان حد يجي يشغلنا حتى لو الساعة الايه الاخيرة ناخد حتى ولو جزء من الدينار عشان كده الفعلة او الاجراء كان موقفهم صعب قوي زمان بعكس الخدم والعبيد الخدم والعبيد كان حالتهم المادية ايه احسن لانهم عايشين في بيوت اسيادهم وكل يوم ضامنين اكلهم وايه وشربهم ليهم ولعائلتهم لكن الأجراء أو الفعلة كان حالهم صعب لأن رزقهم ما كانش مضمون يوميا لأنهم ما كانش مضمون إن يكون ليهم فرصة عمل كل يوم عشان كده لو ما كانش واحد منهم اشتغل يوم كانت تبقى كارثة بالنسبة للأسرة بتاعته السيد المسيح قال هذا المثل لانه عايز يحذر التلاميذ من موقف خطير جدا جواهم انتوا حاسين بان امتياز العمل المبكر ان انتوا جيتوا ودخلتوا وامنتم بيا وانضميتوا ليا بدري قبل التانيين وان انتوا تركتوا من اجل شيء فما تعتبروش نفسكم مميزين عن الاخرين وكأن السيد المسيح عايز يلغي فكر الأقدمية فكر الأقدمية عارفين نظام الأقدمية إن القديم يبقى له إيه؟ مجد أكتر وسلطان إيه؟ أكتر في الجيش كده حتى لو كانوا الاثنين عساكر لكن الأقدم يبقى له درجة حتى في الكنيسة في الكهنوت اللي اترسم الأول يبقى له درجة إيه؟ أو كرامة إيه؟ أكتر أو في الترتيب أول برغم ان المسيح عايز يلغي فكر الاقدميه ده خالص لان التلاميذ كان عندهم احساس بالامتياز نتيجه الاقدميه واليهود كان عندهم احساس بالامتياز نتيجه ان هم الشعب اللي اختير ايه الاول احنا احسن من الامم لينا امتيازات اكتر من الامم لكن مش من سياسة الله تفضيل أمة على أمة أو إنسان على إنسان الكل بيديهم اجر متساوي اللي هو الدينار بس شوفوا حلاوة ربنا في انه في كل وقت من النهار ما دام نهار يخرج يستقلط ايه ناس عشان يشتغلوا عايز يدعو ناس الى محصوله ليفير عشان يجوا يشتغلوا فياخدوا اجرة عايز يدي الناس عايز يشغل الناس مش زي ما احد الكتاب بيفكر فالله ان هو ده صاحب البيت اللي مش عايز يدخل حد في بيته وطرد كل ابنائه بره واللي يعني حاطط شروط قاسيه جدا وبعدين محدش عارف يعمل الشروط دي ومعارف محدش عارف يخش البيت فطرد كل بره ومش عايز يدخل حد وغضبان عليهم وهم متذمرين وعمالين يبصوا للبيت ده مش عارفين يخشوه لا ربنا مش كده ده ربنا بيخرج باستمرار يخرج يعني اخلاء للذات يعني يتنادى للانسان يطلع يدور للانسان وكأن في مراحل عمر الانسان ربنا بيسعى نحيه الساعة الاولى دي ترمز لمرحلة الطفولة يقول لك تعالى حتى وانت طفل تعالى عيش معايا تعالى اشتغل في كرمي تعالى خد اجرة واحد تاني ربنا يدعوه في مرحلة الصبا الساعة الايه تالتة وهو صبي لسه في سن الاعدادي واحد تالت ربنا يكرر له الدعوة في سن الشباب الساعة السادسة واحد تالت او رابع اسف يستقبل الدعوة في سن الرجولة الساعة التاسعة واحد خامس يظل الدعوة مفتوحة ليه حتى في الكهولة في الشيخوخة في الساعة الحادية ايه عشر كل واحد يدعو ما جيتش وانت صغير تعالى وانت صبي ما جيتش وانت شاب تعالى وانت راجل ما جيتش وانت راجل تعالى وانت ايه شيخ رجاء تعالى بس تعالى في اي وقت بس تعالى كانه بيفتح بيته وبيفتح كرمه وبيفتح ملكوته للانسان في كل ساعه حتى لو كانت الساعه الحادية عشر حتى لو كان في سن الشيخوخه حتى لو كان على مشارف الموت يعني الحادية عشر ده الشمس بتبقى انكسرت وابتدت الى الغروب او الى المغيب بيقول له برضك تعالى عايز كل واحد يخش الملكوت عايز كل واحد يشتغل من اجل حساب الملكوت ويتمتع بالمكافأة بتاعت الملكوت والكل هيجازى بالدينار مش انا اللي بديه ده ربنا هو اللي بيديه الكل هيجازى بهذا الدينار سواء كان صغير كبير شاب عجوز اي شيء لكن الكل هياخد هذا الدينار حتى في سفر الرؤيا لما تبصوا في سفر الرؤيا لأورشليم السماوية المدينة النازلة من السماء يقول إنها كان ليها أبواب والأبواب دي من أربع إيه؟ جهات من جهة الشرق والغرب والشمال والإيه؟ والجنوب يعني إيه الكلام ده؟ ليه ليها أربع ليها أبواب من أربع جهات؟ عشان في ناس هتخش في الشرق في شرق عمرها وهي لسه صغيرة وفي ناس برضك هتخش منين؟ من الغرب وعمرها كمان بايه بيغرب في ناس هتخش من الشمال في ناس هتخش من الجنوب هو باستمرار فاتح بيدي فرصة في كل وقت لكل انسان عشان كده نرى الله على مر التاريخ تاريخ البشرية بيخرج فعلا يصطاد ناس تشتغل في كرمه عشان يديها المكافأة وعشان يديها المجاباة ويديها الحياة الأبدية ينزل عبر التاريخ يستأجر فعلة من عصر إلى عصر عشان يديهم المكافأة الأبدية يقول للناس تعالى اشتغل في كرم وتاخد حياة أبدية كان في خمس عصور زاهية يمثلوا الخمس ساعات دول الساعة الأولى ترمز لفترة آدم يقول وجعل الرب الاله ادم في جنة عدن لايه ليعملها دعا اول واحد للعمل معاه كان مين ادم الساعة الثالثة نوح الله دعاه لكي ما يعمل في كرمه وكان اول واحد يشتغل في او يصنع كرم ويصنع عمد كان نوح الساعة الستة بعت ابراهيم ابو الاباء اخرج من ارضك وايه وعشيرتك وتعالى اشتغل معايا اعمل في كرمي وليك المكافأة الابدية في الساعة التاسعة دعا موسى النبي كان يقول له تملي اسمع يا موسى اشتغل يا موسى تعالى وانا اديك الحياة الابدية وبعدين في الساعة الحادية عشرة كان المسيح عصر المسيح يقول نحن الذين انتهت الينا اواخر الايه الدهور احنا اللي كنا عبيد بطالين ما كانش لينا معرفة لله لكن في اخر الدهور في الساعة الحادية عشر ربنا دعمنا لكرمه احنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور في عصر السيد المسيح زي ما بولس الرسول بيقول فالدعوة متجددة واحنا بنقول لربنا باستمرار احسبنا مع اصحاب الساعة الايه حادية عشر لان احنا كنا بطالين الامم كانوا بطالون على مر التاريخ لكن قبلوا عمل الله ده حتى العلامة اوريجانوس يقول تأمل حلو قوي عن الخمس مراحل دول بان هم بيرمزوا ايضا الخمس حواس حواء لما خدت الوصية والحية سألتها عن الشجرة قالت أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكلها منها ولا تمساها لمس وراحت خدت منها برغم ان كانت عارفة وهي اللي زودت كلمة ايه ما تمسوهاش ما تلمسوهاش نوح يقول عنه كده انه لما طلع من الفلك صنع مذبح وقدم ذبيحة فاشتم الله رائحة رضا على الإنسان شم إبراهيم أبو الآباء لما قدم للثالوث الثلاثة اللي زاروه وليمة من فطيرة ومن عجل مثمن تغوط موسى النبي اللي كانت الكلمة زي ما احنا بندرس في سفر التثنية المميزة اسمع اسمع حاسة الايه؟ سمع طب وبعدين في شخص المسيح الرؤية النظر الله لم يره ايه احد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو كبر نحن الذين رأيناه بعيوننا رؤية الله ظهر في الجسد وكأن الله بيدعو الإنسان من خلال حواسه الخمسة لكي ما يعمل من أجل الملكوت لكي ما يعمل من أجل الكرم لأن الله يشفق جدا جدا جدا عن الإنسان لا يحتمل أن يرى الإنسان بطال لان مفيش حاجة تؤلم الله او اشد الاما من ال... لله من ان يرى الانسان اللي خلقه بطال خدوا بالكم كلمة بطال مش بس معناها شرير بطال يعني ايه بلا نفع بلا فائدة مش بس لان الله يشفق عليه لانه عارف انه لو ما اشتغلش مش هياخد الدينار ولو ما خدش الدينار مش هيقدر يكون ليه حياة هو ولا لأسرته هيجاع هيجوع ويحتاج لكن أكتر من كده إن الإنسان البطال إنسان بيبقى حاسس إنه غير مرغوب فيه إنه ملوش لازمة إنه ملوش نفع إنه لا يساوي شيء ده الإنسان اللي ما بيشتغلش يحس كده إنه عالة ما يساويش شيء وصعب جدا عند الله انه يرى الخليقة بتاعته عندها هذا الاحساس احساس بانها غير مرغوب فيها انها بلا فائدة انها بلا نفع انها عالة عشان كده ان كانوا بيقولوا المسيحية والعمل الاجتماعي لا بل المسيحية تصلح لأنها المسيح نادى بأن لابد أن يكون لكل واحد إيه عمل كل واحد لازم يشتغل وفي نفس الوقت لابد أن ينال أجرا مناسبا من هذا العمل يسد احتياجاته واحتياجات أسرته دي العدالة الاجتماعية اللي بينادوا بيها دلوقتي لكن نشوف في هذا المثل حاجة لطيفة قوي العدل يقول ان كلما قلت ساعات العمل تقل الايه الاجرة مش كلكم بتقولوا كده ده المفروض اللي يشتغل كتير ياخد ايه كتير يشتغل قليل ياخد قليل ده العدل بيقول كده لكن شوفوا نعمة ربنا بتقول ايه نعمة ربنا بتقول ان الدينار ده يا دوبك بيسد حاجة العامل وايه واسرته يسد كفايته